ميكروفون شيخ ابراهيم ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفاضلات في الله إخواننا وأحبابنا إني أحبكم في الله ويعني الواحد بينتظر من الجمعة للجمعة بينتظر الوقت اللي يعني ينظر في هذه الوجوه الطيبة هذه الوجوه المشرقة هذه الوجوه المتوضئة هذه الوجوه اللي يعني ياما الواحد بيفكر والله يا إخواني إن احنا نقفل موضوع الدرس ده ونخلي اللقاء ده حب في حب على اسم معسكر دمياط الجديدة اللي فات كده نخلي المعسكر ده نخلي الدرس ده لقاء حب لقاء ود مش لقاء معلومات مش لقاء وعظ مش لقاء نخلي الدرس ده لقاء تتلاقى فيه القلوب لقاء كلنا نتعرف فيه على بعض لقاء كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض الواحد بيقاوم بصعوبة بالغة عاطفة ان احنا نقلب الدرس ده او نقلب اي لقاء ما بين المقبلين على الله سبحانه وتعالى ما بين الملتزمين وبعض والملتزمات وبعض ما بين الشباب وبعض والفتيات وبعض ان احنا نغير اللقاء ده ونغير المنهج بتاعه ونخليه لقاء تواصل قلوب حقيقي لقاء ود قلوب حقيقي النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الدرس بإذن الله هيبقى في فكرة جديدة كده وجميلة يعني تقرب قلوبنا من بعض شوية يا جماعة يعني احنا محتاجين تعديلات كتير قوي محتاجين نقلات كتير قوي ربنا يعيننا وناخدها ربنا يعيننا ويقوم في رضاه عزمنا انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد اخواني واحبابي في الله يعني سبحان الله العظيم يعني روي بسند صحيح ان خادما خدم النبي صلى الله عليه وسلم غلام خدم النبي عليه الصلاة والسلام وصحب النبي عليه الصلاة والسلام وفي غزوة خيبر وهم راجعين اصابوا سهم من سهم اليهود فقتل فمات فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة الصحابة مبهورين يا بخته مات شهيد يا بخته صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يا بخته جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يا بخته خدم النبي عليه الصلاة والسلام هنيئا له اللي بيقولوا كده مين ابو بكر وعمر اللي بيقولوا كده مين اصحاب محمد اللي بيقولوا كده مين خلاصة اصحاب النبي النبي في خيبر ما خدش معاه اي حد خد معاه اللي بيعوه بيعة الموت بس في الحديبية اللي بيقولوا كده مين اعلى اصحاب على وجه الارض هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلا كلا كلا يعني ايه يا رسول الله ان الشملة التي اشتملها حتة القماشة اللي سرقها من الغنايم لتلتهب عليه في قبره نارا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ان المعصية الصغيرة اللي هو كان مش واخد باله منها او مش قادر يقدر قدرها بعد كل الاعمال الصالحة اللي عملها كانت سبب في عذاب القبر اللي تعرض له غلام النبي صلى الله عليه وسلم المعصية للدرجة دي خطيرة اخواني كلمة سمعتها الاسبوع اللي فات قطعت قلب الواحد والله يا جماعة كلمة غريبة المشكلة ان اللي قالها عالم عالم من اكبر علماء الارض الله يرحمه شيخ ابن عثيمين الله يرحمه بيقول نحن نعصي الله ليل نهار ونظن, ونظن انه من الحتمي اننا سندخل الجنة نحن نعصي الله ليل نهار ونظن انه حتمي اننا سندخل الجنة داخلين داخلين طبعا ده شوية ذنوب حتى لو تعذبنا بيها ولا ربنا يعافينا يا رب كفرت باقي طريقة الجنة بعدها وآدم اخرج من الجنة بمعصية واحدة اللي بيقول كده عالم من اكبر علماء الارض يا جماعة بيقولك انت يعني واثق قوي كده لانك داخل الجنة يعني انت واثق قوي ليه ونحن نعصي الله ليل نهار وادم اللي افضل مني ومنك عند الله وادم افضل البشر وادم يعني اللي أولى مني ومنك بالمغفرة أخرج من الجنة بمعصية واحدة المعصية للدرجة دي خطيرة المعصية للدرجة دي صعبة ولكن للأسف الشديد لما تمشي في الواقع الوقتي تحس ان اسهل حاجة في الدنيا عادة المعصية المعصية عادة سهلة جدا على القلوب يا جماعة كل ما قهوة تفتح تتملي كل ما كافيه يفتح يتملي كل ما صالة بلاي ستيشن تفتح تتملي كل ما نادي نادي كان مهجور عندنا في المنصورة دخلته كده من ايام فيه حاجة دينية معينة فوجئت بالمنظر اللي فيه كل ما نادي يفتح يتملي كل يوم يطلع كليب جديد كل يوم تفتح سينما جديده كل يوم اللي عايز يعمل مولته جاري الوقت ويمشيه يفتح سينمتين فيه وتلاقيه بيصلي الخمس فروض في الجامع اسهل حاجه الوقت على القلوب عاده المعصيه المعصيه عاده سوق رائج كل ما قناه فاجره تفتح تلاقي لها جمهور عريض كأن الناس كل يوم طعنة جديدة في قلب الإسلام كل يوم كأن المسلمين نازلين على دينهم طعنات بلا رحمة ما عادش في قلب كثير من المسلمين رحمة لدينهم كل ما كليب يطلع يلاقي له ملايين المتفرجين في ايه يا اخوانا في ايه يا جماعة لهذه الدرجة المعصية هانت على القلوب ولا يذو بالله سبحان الله العظيم في الوقت الصعب ده في الوقت اللي مليان شهوات ده تبص لبعض الشباب الذين عادوا الى الله شباب تابوا الى الله شباب عادوا الى الله اتقابلنا مع بعض في المعسكرات اتقابلنا مع بعض في ساحات الجامعة اتقابلنا مع بعض في اماكن لم يكن الواحد يتخيل انه هيلقى نوعية شباب ممتاز للدرجة ديت في الاماكن ديت مطرب من المترائبين التائبين كان معانا في المعسكر اللي فات دوت هو بيحكي انا حسيت يا جماعة سبحان الله قابلت كذا واحد كده الواحد قلبه اتهز والله هو بيسمع القصص بتاعتهم هو في ناس رجاله للدرجه ديت اصل الناس غرزه الوقت في المعصيه قوي اصل المعصيه الوقت عادت متحكمه في حياه الناس قوي فاللي بيتوب الوقت بيقدم تضحيات ضخمه جدا اللي بيتوب الوقت لا يتخيل حد هو بيسيب ايه لا يتخيل الا اللي غرس في المعصيه زيه بيبقى فاهم هو بيسيب ايه مطرب من المطربين التائبين بيقول سبحان الله العظيم كان بيغني في الحفلات وكان بيغني في الافراح والدخل بتاعه كبير والدخل بتاعه كبير جدا بيقول لما تاب الى الله بيقول في لحظة من اللحظات حسيت ان انا كل حاجة في حياتي حرام اكل حرام لبسي حرام شربي حرام اللقمة اللي هحطها في بق ابني حرام السرير اللي هنام عليه حرام البيت اللي هسكن فيه حرام حياتي كلها حرام في حرام كان لازم يقف وقف ملقاش وظيفة يعملها عارفين عمل ايه يا جماعة وقف يمسح سيارات في مكان من الاماكن اللي جنب المنصورة وقف يمسح عربيات بيقول المكان ده المكان ده كان فيه اماكن سياحية وحفلات وحاجات كتير بيقول اصحابه من المغنيين عدوا عليه وهو بيمسح العربيات يبصوا له مستغربين هو ده بيعمل كده ليه ده قدامه انه يكسب الوفات لو غنى في الافراح او غنى في الحفلات الفتاة اللي كان عارفها قبل ما يتوب ويلتزم بيقول عدت عليا وانا بمسح عربية وانا بنظف عربية كان منظر بالنسبة له شكله ايه استحمل المناظر دي ازاي الوقت يا جماعة على قد ما في شباب اسهل حاجة عليه انه يعصي ربنا في ناس مستعدية انها تبيع كل حاجة عشان تتوب لربنا في ناس مستعدية انها تعمل بطولات عشان تتوب لربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ظروف الاقتصادية الصعبة اللي اتحط فيها ربنا عوضه الوقت شغال في الحرم المكي شغال مع الشيخ المعيقلي سبحان الله العظيم ربنا بيعوض ربنا ما بيسيبش حد ربنا لا يترك من اقبل عليه شباب عادوا الى الله كل دول شباب شاب تاني من الشباب اللي كانوا معانا وهو معانا الوقتي وهو معانا في الدرس الوقتي سبحان الله بيقول دخل في مسابقة 3000 واحد بيصفوا عشان يدخلوا ستار اكاديمي يدخلوا ستار اكاديمي يسافروا لبنان الحلم بقى يا اخوانا الحلم الصورة من بره غير الصورة من جوه مين اللي هيعدي الواحد لما بيتعرف على الشباب الشعراء اللي عايز يكتب اغنية يلحنها ملحن كبير ويغنيها مغني كبير او بيتعرف على الشباب اللي هم مغنيين وعايزين فرصة او بيتعرف على الملحنين اللي عايزين فرصة لما بيتعرف على ده في الشباب الواحد يا جماعة بيشوف كفاح رهيب الناس دي كفحة كفاح رهيب افتكر عبد الوهاب الله يرحمه لما كان بيقول شباب اليومين دول كل واحد عايز عربية وعايز فيلا وعايز معجبات ده احنا كنا بنركب الحمار ونسافر بلاد وبعد كده نقع في الطين وبعد كده مش عارف نعمل ايه عشان نروح في اعماق القرى والنجوع نغني في الصوان لحد ما تعرفنا الناس دي مكافحة جدا يا جماعة كل مغني بتشوفوه في اغنية من الاغاني ربنا يتوب علينا جميعا يعني بذل 10 15 سنة من عمره كفاح المهم الشاب دخل مسابقة من 3000 شاب بيصفوا وفتاه للأسف بيصفوا عشان يروحوا ستار أكاديمي في لبنان صفى وراح ستار أكاديمي في لبنان انتخب من 30 شاب وفتاه بس راحوا هناك طبعا بيقول لك الواقع من جوه غير الواقع من بره الواقع من جوه أعفن ما يكون أقذر ما يكون وهم يعني في يعني في, في المؤهلات اللي بيعرفوا الشباب ويقيموهم فيها قبل ما يطلعوا التلفزيون قالوا له في فقرة دلوقتي هترقص مع هذه الفتاة طبعا هذه الفتاة يعني هي سكة جهنم يعني حاجة بشعة يعني في اللبس و فقال لهم ارقص مع مين قالوا له ترقص مع ده ايه ترقص بقى ورينا الرقص بتاعك قال لهم انا عمري جسدي ما جس ما مس جسد امرأة اجنبية انا ازاي ارقص مع واحدة قالوا له امال انت جاي في لبنان وجاي ستار اكاديمي وجاي تقول لي هنا حرام وحلال قال لهم بس ده حرام قالوا له يعني كلام طبعا كلام غريب وكانت النتيجة انه اصر الا يرقص معها وكانت النتيجة انه رجع مصر اصحابه استلموه انت مجنون يا ابني في واحد يجي له فرصة العمر دي ويضيعها دخل بعد كده سوبر ستارز دخل السوبر ستارز صفى وبرضه نجح ولكن ربنا قدر انه يصرفه عنها بعدها جاله فرصة انه يغني مع شركة من اكبر شركات الانتاج الاعلام في مصر وطبعا بالتأكيد في العالم العربي مدام في مصر سبحان الله ربنا اغلق ابواب المعصية قدامه هو كان نفسه فيها هو كان بيفكر فيها هو كان يتمناها ولكن ربنا لما يريد انه يأتي بيك ربنا لما يريد انه يفتح لك ابواب رحمته ربنا لما يريد انه يأتي بيه سبحان الله العظيم معانا المعسكر اللي فات كان معانا كان قاعد معانا وكان بفضله ومنة الله وسامي السنة بيزين وجهه بعد ما ترك هذه الحياة العفنة بعد ما عرف ان كل دي دنيا عفنة ما تستاهلش اي شيء يا اخوانا سبحان الله لو قعدنا نتكلم عن المطرب التائب اللي اشتغل عامل في مسجد عشان يتوب الى الله لان ما كانش امامه فرصة رزق غير كده المطرب اللي تاب سبحان الله بيقول وقف بسيارة يبيع فول في رمسيس عشان يقدر يتوب الى الله عشان يقدر يلاقي مصدر رزق يغنيه عن الالاف المؤلفة اللي في طريق الحرام واحنا في معسكر ايامنا الحلوة كان معانا مطرب تائب بيقول عارضين عليا دلوقتي لحد دلوقتي حفلة في لبنان عشرين يوم بخمسة وتلاتين الف دولار لحد دلوقتي لحد هذه اللحظة عارضين هذه عليه هذا العرض هذا المغني وهو بيغني في حفلة من الحفلات خرج من الاغنية بتاعته لازميله اللي هيغني بعده ميت في الحمام تحت الحوض بتاع الحمام ميت في جرعة مخدرات زايدة في overdose بيقول لي شلته وخرجته وقلبي ما اتحركش وقلبي ما اتأثرش ولكن لما فتح قناة دينية وسمع درس ديني حياته اتقلبت وتاب الى الله بيقول يوم ما قررت ان انا اتوب واسيب الطريق اللي كله حرام في حرام الطريق اللي كله زنا ومخدرات وخمور وفجور بنقول يوم ما قررت اتوب كان كل اللي في جيبي وقتها 13 او 14 جنيه حاجة لا تكفي ان انا اكل او ان انا اكل بيتي او ان انا اصرف على بيتي يوم واحد ولكن سبحان الله العظيم هو مين مين هو ربنا هيتخلى عن عبده هو في يهودي مات من الجوع اذا كان ربنا ما بيسيبش اليهودي يموت من الجوع ربنا يسيب المؤمن التائب المقبل عليه اللي تاب عشانه يموت من الجوع ذلك المغني يعني هو قاعد معايا قاعد يحكي لي سبحان الله العظيم ال ال ال ال ربنا فتح عليه في الرزق قد ايه بعد ايام فقط من توبته عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبته وانا في القاهرة من عدة ايام كده فوجئت ان العيلة بتاعته كلها مغنيين معروفين هناك في اماكن من اماكن يعني الفساد سبحان الله العظيم سبحان من نجاهم سبحان من نجاهم شباب عادوا الى الله يا اخوانا اللي عايز يتوب الوقت لازم يبقى بطل اللي عايزة تتوب الوقت لازم تبقى بطلة اللي عايز يقبل على الله الوقت لازم يبقى بطل الوقت المعاصي عادت اسهل حاجة اسهل حاجة عايز ايه من المعاصي عايز ايه من الكبائر بينك وبين اي كبيرة من الكبائر خطوات المعاصي بقت سهلة على النفوس والعياذ بالله بقيت تقابل الشاب تلاقيه مجمع معاصي وكبائر ماشي على وجه الارض عايزين نفوق يا جماعة عايزين نبطل الحالة اللي احنا فيها حالة القلب اللي خارج نطاق الخدمة حالة القلب اللي فاصل شحن حالة القلب اللي منظبط على الطيران زي المحمول اللي منظبط على الطيران اللي يتصل بيه المحمول مقفول انا مش فاضي ان حد يكلمني في الدين انا مش فاضي ان حد يكلمني عن ربنا عايزين قلوبنا بقى تبقى داخل نطاق الخدمة عايزين نبطل حالة فصلان الشحن اللي احنا فيها عشان كده الليلة عايزين نتكلم عن بعض مشاهد صغيرة بعض مشاهد من القرآن الكريم بعض مشاهد من الدار الآخرة بعض مشاهد من يوم القيامة حقيقة يا إخواني يعني إيه مشاهد من يوم القيامة يعني إيه مشاهد من القرآن دي يوم القيامة ده خمسين ألف سنة عارف يعني إيه يعني ستمائة ألف شهر عارف يعني إيه يعني تمنتاشر ألف يوم عارف يعني إيه يعني 342 مليون ساعة حاجة كده لما الواحد بدأ يحاول يحسبها ايه ده يا اخوانا والمنظر مش كده ده انت كل دقيقة في مشهد مختلف عن الدقيقة التانية في الخمسين الف سنة يعني كل دقيقة في مشهد عن الدقيقة التانية في الخمسين الف سنة لا يا حبيب قلبي ده كل دقيقة في 200 مليار مشهد ده كل دقيقة في 200 مليار لان بعدد البشر والانس والجن والولدان يوم القيامة كل واحد له مشهد غير التاني يعني لحظة البعث 200 مليار 300 مليار مشهد لحظة وزن الاعمال 200 300 مليار مشهد لحظة العبور من على الصراط 200 300 مليار مشهد في كل دقيقة كل بني ادم مشهد غير التاني في العرض على الله مشهد غير التاني ساعة تطاير الصحف كل انسان مشهد غير التاني تخيل يعني كل بني ادم خمسين الف سنة قصة ليه كده لو احنا عايزين ننقي مشاهد من يوم القيامة هننقي ايه لو احنا عايزين ننقي مشاهد تأثر في قلوبنا يا جماعة تنهي حالة القلوب اللي خارج نطاق الخدمة دي تنهي حالة اللي عايش على سطر وسحب سطر يا اخوانا كلنا كلنا بلا استثناء رجال ونساء شباب وفتيات كلنا بلا استثناء عايشين على سطر وسطر يا جماعة ما حدش فينا مطبق معنى الاستقامة اللي ربنا اتكلم عليه في القرآن سطر وسطر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة هو ده حالنا يا جماعة هو ده حالنا اهو ادينا كلنا بنعمل بعمل أهل الجنة اهو ادينا كلنا أنا بدي درس وانت بتسمع درس وده بيصور درس وده قاعد يتأثر وده بيصلي ودي لابسة حجاب أمهات المؤمنين أهو يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف فينا أهو إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس النبي بيوصف فينا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها قال لك يعني إيه فيما يرى للناس قال لك يعني عزيمته ضعيفة قال لك يعني مش قادر انه يبقى قوي في الدين غير وهو وسط الصحبة غير وهو وسط الناس غير وهو وسط درس انما اول ما بيبقى لوحده اول ما يتحط منه للمعصية اول ما يبقى بعيد عن الصحبة دي بينهار فعايش حياته سطر وسطر المصيبة ان صاحبنا ده اهو لما مات مات على السطر اللي بيحصل فيه ربنا لان ما ينفعش انسان يكمل سطر وسطر ما ينفعش انسان يعيش سطر وسطر الحديث ده بتاعنا يا اخواني الحديث ده بيوصفنا احنا اللي عايشين على سطر وسطر يعني اخواننا عربية لانسر 87 59 وعربية كيا بيضاء 89 72 لانسر 87 59 وكيا بيضاء 89 72 ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس احنا واحنا مع بعض حالة وكل واحد فينا قاعد في بيته النهاردة قبل ما يجي الدرس بالليل بعد ما يروح من الدرس هيبقى حالة تانية حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها مشاهد من الدار الآخرة نافذة على خمسين ألف سنة نفتح شبابيك كده احنا عندنا مليارات الشبابيك ولكن احنا هنفتح بعض النوافذ اللي القرآن والسنة اتكلموا عنها نفتح نافذة من النوافذ يا جماعة نفتح شباك من الشبابيك نفتح مشهد واحد يا ترى نبدأ بأني مشهد نبدأ بمشهد تجهيز للحساب التجهيز للحساب يعني احنا هنتكلم عن التجهيز ما احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها نتكلم عن التجهيز ده احنا هنتكلم عن مشهد من المشاهد لما بتخيل يا اخواني القرآن بين لك يوم القيامة بيبدأ ازاي يوم القيامة البداية بتاعته تلاقي كل صورة بتديك ملمح غير الصورة التانية تلاقي صورة الانشقاق اذا السماء انشقت يعني ايه يا رب ده الزلزال اللي بيهد الدنيا ده انشقاق في القشرة الارضية ده ده حتة انشقاق حصل في الارض طب تخيل الانشقاق ده لما يحصل في المجرات والنجوم والكواكب يعني زلازل سماوية يعني زلازل على مستوى المجرات مش على مستوى الارض تيجي صورة الزلزلة تقول لك اذا زلزلت الارض زلزالها تخيلوا يا اخواني لو قلت لكم النهاردة الساعة 9 في زلزال بقوة 9 ريختر هيحصل في المنصورة يا نهار ابيض ده كل واحد فينا هيطير بره المنصورة بمئات الكيلومترات زلزال في المنصورة طب زلزال في الكرة الارضية ده المشهد الاولاني تقوم تيجي صورة التكوير تديك مشهد تاني خالص اذا الشمس كورت ضلمة الشمس لما تضلم يبقى القمر هيضلم يبقى الكرة الارضية هتضلم ما عادش فيه ليل ولا نهار ما عادش حد شايف كفة ايده واذا النجوم انكدرت يعني ايه ده النجوم دي معرفانا شمال من يمين من جنوب يعني ما عادش في معالم لا معالم في السماء ولا معالم في الارض الدنيا ضلمة لما النور بيتقطع الايام دي واحد في الاسانسير الاسانسير وقف بيه واحد صاحي من النوم فجأة لقى الدنيا ضلمة حواليه تخيل الظلام الدامس بعد كده تقوم جاية سورة المعارج تديك ملمح تاني يوم تكون السماء كالمهل الكون رجع للبداية بتاعته بقى المهل زي النحاس الدائب كده الكون زمان من ملايين ومليارات السنين كان أبخرة متصاعدة من حمم ذائبة الكون يرجع زي ما كان كل ده بيتساقط كل حاجة نزع التسخير منها الدنيا رجعت وحوش زي ما كانت ما عادتش كل حاجة متسخرة خدامين عندك ده ده البداية طب ده الكون بيحصل له ايه طب انا هيحصل لي ايه طب انت هيحصل لك ايه طب انت هيحصل لك ايه طب البني ادمين اللي ماشيين بره دول هيحصل لهم ايه طب الشباب والبنات وال... والنجوم والملوك والامراء والبشر هيحصل لهم ايه شوفوا يا جماعة لما ربنا يقول لك يوم تشقق الارض عنهم صراع صراع صراع كله طالع آية تانية تقول لك وتتلقاهم الملائكة كله طالع يلاقي الملائكة في وشه آية تالتة تقول لك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون دي مش آية ده كارثة يا جماعة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم دي كارثة يا جماعة بالنسبة للي ربنا ما غفرلوش في الدنيا دي مصيبة يا ترى هيبقى شايل ايه يا ترى اللي مشي مع نساء ولا اللي زنى ولا اللي شرب مخدرات ولا اللي اعتنق مذاهب غير إسلامية ولا اللي حارب الدين ولا اللي أطلق حياته في الشهوات ولا ولا يا ترى ده هيبقى شايل ايه يا ترى ده تكلفة الشاب الوقت في الشهر 600 جنيه في السجاير بس ده لو شاب بيشرب سجاير نظيفة مش ملغمة بالمخدرات الشاب لو دخل في المخدرات حسب النوعية اللي بيشربها تخيل مرة زرت شاب من الشباب بيعين علب السجاير اللي شربها طول حياته فتح الدولاب ورانا كمية علب السجاير اللي عنده تخيل ده بس لو جه شايلها يوم القيامة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون تخيل ساعتها هتسمع ساعتها بقى يا ليتني قدمت لحياتي هتسمع ساعتها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله كده كده هتقولها قولها الدنيا قبل ما تقولها في الاخرة قولها النهاردة قبل ما تقولها بكرة كده كده هتندم ولكن اللي يندم الوقت ويفوق احسن من اللي يندم بكرة والله اعلم هيفوق ازاي تخيلوا يا اخواني الانسان ساعتها هيبقى شكله ايه ده احنا مش بنتكلم في التجهيز ليوم القيامة يوم القيامة ما بدأش يا اخوانا ده يوم القيامة ده لسه بيجهز ليه ده احنا لسه في التجهيز للمكان اللي هتتم عليه الاحداث يا اخوانا ده مش الحساب يا جماعة ده التجهيز للحساب يا جماعة ده مش لجنة الامتحان ده التجهيز للأماكن اللي يقعد عليها الطلبة للجنة اللي الطلبة هيمتحنوا فيها ده كل ده تجهيز للامتحان أمال الامتحان يبقى شكله إيه أمال الحساب يبقى شكله إيه لما ده تجهيز للحساب الإنسان لما بيتصدم صدمة على حسب قدر الصدمة بيكون رد فعله ساعات تتصدم صدمة توقفك مكانك لو الصدمة أشد تحس ان انت ممكن واحد يجيله ذبحه صدريه لو الصدمه اشد ممكن واحد يقع من طوله يغمى عليه طب تخيل صدمه القيامه بالنسبه للي طالع من تحت التراب تعمل فيه ايه بتاثر على حته حته في جسمه عينيه ها شا ابصارهم شاخصه تلاقي يوم القيامه الابصار شاخصه من الفزع طب حنجرته فلا تسمع إلا همسة مش قادر انه يتكلم خشعت الأصوات للرحمن طيب البطن والأمعاء والأحشاء وتضع كل ذات حمل حملها انقباض جميع عضلات جسم الإنسان طيب الوش كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة والعياذ بالله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا طب القلب وبلغت القلوب الحناجر من الفزع في الداء طب العقل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى كأن العقول بتاعتهم اتخدرت كأن ملوش عقل ده ملمح ملمح من ملامح الإنسان بيظهر عليه ذلك اليوم كل ده تجهيز ليوم القيامة كل ده مشهد بس بنبدأ بيه من مشاهد التجهيز للقيامة أنا عايز أسألكم سؤال يا شباب أنا عايز أسأل كل واحد وكل واحدة هنا سؤال يا ترى اللي عايز بس مش قادر هيعمل إيه في الموقف ده يا ترى اللي كانت عايزة بس خايفة هتعمل ايه في الموقف ده يا ترى اللي كان مش عايز بلا خناقة يا عم يا عم كبر كفاية حياة خنيقة بقول لكم يا رجالة لما واحد يدخل يكلمنا في الدين كلكم اسكتوا عشان نخلص بقى وايه ونكبر بدل ما نفتح حوارات واحنا مش ناقصين وجع دماغ يا جماعة اللي مش عايز ده يعمل ايه يوميها يا ترى المتبرجة تعمل ايه يوميها يا ترى اللي عصى ربنا يا ترى اللي عاش في حب حرام في حرام ملك عليه قلبه ملك عليه جوارحه وعمل كل حاجة عشان الحب الحرام ده يا ترى هيعمل ايه يوميها يا ترى اللي ادى ظهره لربنا هيعمل ايه يوميها هيعمل ايه في الساعة دي بس وكل ده لسه بيتجهز ليه ده مشهد من المشاهد يا جماعة من المشاهد بتاعت الدار الآخرة من ضمن المشاهد وكل مشهد من المشاهد عايز حياة مش عايز وقفة مش عايز درس ده كل مشهد من المشاهد دي كافي انه يقلب حياة انسان الصحابة كان الصحابي بسبب مشهد واحد من مشاهد الدار الاخرة حياته بتتقلب ابو طلحة حط راسه على رجل ام سليم زوجته رضي الله عنها وقعد يبكي بتقول له بتبكي ليه بيبكي من الصراط اخبرنا ربنا ان منكم الا واردها ان احنا هنعدي من على الصراط من فوق جهنم مجرد تخيل لمشهد واحد امال يا ترى امال يا ترى لما احنا هنعدي من على جهنم هل سنرد وهل سنصدر ولا لا اخبرنا ربنا ان واردون ولم يخبرنا ان صادرون من ضمن المشاهد مشهد لحظة بدء الحساب لحظة ايه لحظة البداية يا جماعة يعني ايه لحظة البداية يا اخوانا انا دورت على اشد مشهد عذاب عذاب للعاصي لقيت اشد مشهد عذاب للعاصي مش اللحظة لقيت اشد مشهد عذاب مشهد عذاب للعاصي مش اللحظه اللي الملائكه بتحاسبه فيها اللحظه اللي بيحاسب نفسه فيها حساب النفس عارفين واحد ادى لابنه اكله مسمومه ابنه مات فالناس قاعدة على دماغه انت موتت الولا انت ضيعت الولا انت موتت ابنك وهو عذاب ضميره هيقطعه اكتر مليون مرة من تأنيب الناس ليه اهو ده العاصي يوم القيامة عربية هنداي دال عين طه تسعة تمانية اتنين عربية دايو شفروليه دال سين الف تمانية وسبعين تسعة وخمسين نرجو لوجه الله اخواني مراعاة هذا الامر عشان ما, ما نعملش ورق كتير يعني اللي حس ان عربيته في وضع معين يعني ايه يعني مش مناسب بره العربية الهيونداي الدال عين طه والعربية الدايو شفروليه الدين سين الدال سين اه الف موضوع موضوع يا اخوانا اشد موقف على قلب الانسان لحظة لحظة لما هو اللي بيحاسب نفسه عارفين حساب النفس بيبدأ من اول ايه يوم القيامة في 40 سنة لبس انك تحاسب نفسك بتسلم صحيفتك وبعد كده الحساب لا يبدأ الا بعد 40 سنة انما لحظة وظن انه الفراق ياه لحظة وظن انه الفراق لحظة باي باي يا دنيا مع السلامة وداع وداع يا حبيبتي وده يا ولادي وده يا فلوسي وده يا شقتي وده يا اعمالي وده يا بيتي وده وده يا كل حاجة حبيتها في الدنيا يا كل حاجة اتعلقت بيها في الدنيا يا كل حاجة قلبي اتشد لها في الدنيا وداع يا قنوات وداع يا نت ويا فيسبوك ويا دنيا باللي فيها وداع يا متع ويا شهوات وده يا كل حد حبيته ويا كل حد كرهته ويا كل حاجة قلب اتعلق بيها ويا كل حد عصيت ربنا معاه او عصيت ربنا عشانه وداع يا دنيا خلاص اللحظة اللي الواحد بيبص لكل حاجة حواليه خلاص ظن انه الفراق وبعد كده يبدأ يفكر طب انا الوقت رايح فين انا داخل القبر طب انا هاخد معايا ايه طب كل ده ايه اللي هيجي معايا فيه لاول مرة يبدأ يفكر مين اللي هيشفع لي عند ربنا من كل ده مين اللي هيبقى حجاب بيني وبين النار من كل ده مين اللي هينزل معايا قبري من كل ده اول مرة يفوق في حياته ايه اللي انا عملته ده انا كنت مجنون ايه اللي انا عملته في الدنيا ده هقابل ربنا بايه هقول له ربنا ايه هو انا انا رايح فين انا رايح القبر انا عامل زي واحد واقف على شط بحر وسفينة جاية من بعيد وجات له هو وقالت له اركب طب والباقي ولا واحد انت هتركب لوحدك طب هتاخدوني فين اركب انت رايح البرزخ برزخ ايه انا نازل القبر وانا مش جاهز ده انا مش داخل لجنة امتحان وانا مش مذاكر حاجة ده انا مش داخل لجنة شفقة وانا ما جهزتش حاجة ده انا مش رايح اتحاكم في محكمة وبيتقال محكمة وانا معيش محامي ده انا مش داخل interview في شركة وانا ما عنديش وظيفة ومعيش CV ولا اي دورات خدتها ده انا مش مسافر بره وما جهزتش شنطتي ده انا داخل القبر ومش جاهز ده انا نازل البرزخ ومش جاهز هقول لربنا ايه انا ما جهزتش للحياة الحقيقية تخيلوا ساعتها يا جماعة وظن انه الفراق ان انا مش بس اللي انا اللي هفارق كل حاجة ده كل حاجة هتفارقني ده مفيش حاجة هتبقى معايا الاية اللي بعدها والتفت الساق بالساق شلل يتشل لا عارف يطلع قدام ولا يرجع ورا من الفزع اللي هو فيه يصاب بالشلل ساعتها كل واحد هيفكر اشمعنى مع ربنا يا جماعة لما الواحد بيفكر في حال اهل الدنيا في حالنا احنا يا جماعة بنختار في الدنيا كل حاجة لو انت عايزة جزمة جزمة حذاء بتنزلي تلفي محلات المنصورة كلها عشان تجيبي احسن جزمة طب انت لما فكرت في دينك اخترت لدينك ايه اخترت لدينك ايه لما فكرت انك تستفتي في فتوى تتعلق بدينك اخترت مين لما فكرت انك تقرا كتاب في الدين اخترت ايه لما فكرت انك تجيبي واحدة تصاحبيها اخترتي صحبتك مين يا جماعة احنا بنختار في ابسط تفاصيل حياتنا الناس بتنزل تنقي سيراميك للشقة اللي هتتجوز فيها بيقعدوا اسبوع ومش عارفين يجيبوا بيقعدوا اسبوع ينزلوا دمياط عشان يجيبوا انطريه عشان يختاروا انطريه العمر بقى يا اشمعنى مع ربنا اشمعنى في الدنيا عملنا كده ومع ربنا ما عملناش كده اشمعنى في الدنيا في الدنيا كل حاجة مهمة كل حاجة في جوازات بتتأجل اسبوع عشان مراية الحمام عشان النيش عشان اللطقم اللي بتتحط في النيش ديت اللي بتقعد خمسين سنة محدش يستعملها ديت عشان ما كملتش طب اشمعنى مع ربنا اشمعنى في الدين ما كانتش التفاصيل عندنا مهمة اشمعنى في الدين كنا بنكبر اشمعنى في الدين اللي كان بيهتم باكبر تفاصيل وينسى اللي بعد كده ده اللي بيتسمى متدين في الدنيا كل حاجة كنا بنحزن عليها كل حاجة كانت بالنسبة لنا لو ضاع منك عشرة جنيه يا سلام على الحزن وعلى الألم في حين ان درس مهم فات عليك ما حضرتوش كان ممكن في كلمة تدخلك الجنة لو كنت قلبك سمع ليها وانت مش زعلان اشمعنى في الدنيا بنخاف على كل حاجة اشمعنى مع ربنا ما احناش كده اشمعنى مع الدين ما احناش كده في الدنيا بنخاف على كل حاجة يا جماعة انا فاكر شاب من الشباب جالي مرة قال لي انا شفت ان انا بغرق وانا من غير ما يشوف الرؤية انا عارف انه بيغرق انا عارف ان هو في فتنة دنيا معينة بيغرق قال لي انا شفت ان انا بغرق وبقاوم ان انا اطلع قلت له يا ابني انت بتغرق في الدين يا ابني انت بتضعف مع نفسك بلا مبالاة ولا كأن دينه اللي بيخسره ده 10 جنيه وقعت منه ولا اي حاجة وده بنزين في ابواب الفتنة اللي مفتوحة ليه وهو فين لحد النهاردة سبحان الله افتكر يا اخواني وانا طفل صغير زمان معرفش بقى من سنين طويلة قد ايه وانا طفل صغير كان في المنصورة في اتوبيسات كده ركبت اتوبيس رايح الاستاد فانا راكب الاتوبيس وبجري وطلعت في الاتوبيس وفي ايدي جنيه ماسكه في ايدي كده ومعتز بيه جدا فوانا بركب الاتوبيس والاتوبيس بيجري الجنيه وقع مني وقع مني في الشارع قمت رامي نفسي وراه رميت نفسي ورا الجنيه كنت هموت فيها يعني ربنا نجى الواحد سبحان الله العظيم بأعجوبة والله يا اخوانا المنظر ده الواحد بيشوفه مليون مرة المنظر ده لو واحد شافه من طفل صغير وقع منه جنيه من اتوبيس ورمى نفسه وراه هيضحكوا عليه المنظر ده بيحصل كل يوم من 90% من الناس بيرموا نفسهم في الدنيا بلا تفكير بلا حسابات بيرفضوا ابواب الدنيا المفتوحة بلا تفكير بلا حسابات وظن انه الفراق مشهد من المشاهد مشهد لما هتحاسب نفسك مشهد لما الصحفة تتطاير ومفيش حد بيفكر في حد ولا حد بيكلم حد وربنا يسيبك اربعين سنة ماسك صحيفتك الملايكة مش هتنطق معاك مش هتستدعى لحساب بين ايدين ربنا عشان انت اللي تحاسب نفسك انت اللي هتحاسب نفسك ساعتها حساب اشد من حساب الملكين ده مشهد من المشاهد من ضمن مشاهد الدار الاخره اللي في القرآن الكريم والقرآن يا جماعة قرآن كتاب معجزة الواحد نفسه ان احنا ننقل نقلة في حياتنا مع القرآن الواحد ساعات والله يا اخواني يبقى قاعد ايه اللي احنا بنعمله يا جماعه احنا بنحضر درس وبعد كده الناس تسخن وبعد كده لا يسخن النهارده هيبرد بكره احنا شغالين ايه بالظبط يا جماعه احنا مش عايزين واحد يسخن ويبرد عايزين الناس تتغير والناس مش هتتغير غير مع القران ده اهو الناس مش هتتغير غير لو في نقله في علاقتنا بكتاب ربنا الواحد ضميره بيعذبه وفي دروس كتير جدا ضميره بيأنبه وهو عارف ان الشباب مش هيتغيروا والبنات والرجال والنساء والاطفال غير بالكتاب ده اهو غير عن- بالعلاقة بالقرآن الواحد بيبقى وراه ندوات الجامعة او اي مكان بيبقى قلبه بيتقطع عارف ان الحل في ده اهو عارف ان الحل في القرآن عايزين نجاهد في علاقتنا بكتاب ربنا مشهد من مشاهد الدار الآخرة في القرآن مشهد جميل قوي سبحان الله العظيم مشهد غريب جدا حتى إذا ما جاءوها شوف المشهد بيبدأ لك إزاي شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون المشهد ده فين ده في العرض على الله ده مشهد واحد من مشاهد العرض المشهد ده يا جماعة مش هو البداية البداية ما بدأتش دلوقتي البداية كانت من قبلها لما عبد استدعي انت عصيت ربنا الصحيفة معاك فيها كذا وكذا وكذا ايه ده يا رب مين اللي كتب الذنوب دي كلها يا رب الملائكة انا يا رب الكلام ده ما عملتوش ما عملتش انت مجنون انت بتعترض على الملائكة انت انت مش مصدق الملائكة يا رب الكلام ده انا ما عملتوش انا يا رب ما عصيتش المعاصي دي قال لك، انا يا رب لا اقبل شهادة الملائكة عليا لا تقبل شهادة الملائكة ده الملائكة ده امناء صادقين الله سبحانه وتعالى فطر قلوبهم على الصدق والامانة ازاي ان انت لا تق... يا رب انا مش قابل شهادة الملائكة طب ده طب ده, ده هاتوا له بقى صوت وصورة هاتوا له اللي عمله وهو بيعمله صوت وصورة ما هو إنا كنا نستنسخ ما كنتم بتعملون مش بس كتابة صوت وصورة ايه ده يا رب مين اللي سجل الكلام ده يا رب انا مش موافق يا رب انا الكلام ده مش انا يا رب ما عملتش كده ما عملتش كده امال انا يا رب لا اقبل شهادة حد عليا طب هاتوا له الارض اللي عصى ربنا عليها الارض تنطق عليه يا رب انا مش راضي بشهاده الارض قال لا طب ت- هاتوا له اللي عصى ربنا معاهم بقى هاتوا له اللي عصوا ربنا مع بعض يجيبوا له اللي عصوا ربنا معاه يا- يشهدوا عليه امام الله يا رب انا مش موافق على شهادتهم يا رب كذابين يا رب عايزين ي- ي- يخلوني انا اللي اقع في جهنم وهم ينجوا ويبداوا يشتبكوا بالايدي لحد ما يبقى قول الله فزيلنا بينهم فضل الاشتباك كل واحد يجي في ناحية يا رب انا لا موافق على شهادة ملائكة ولا في شهادة الارض ولا شهادة الصوت والصورة ولا شهادة الصحيفة ولا شهادة اللي, ع- اللي بيقولوا ان انا عصيت معاهم امال انت عايز مين اللي يشهد عليك يا رب لا اقبل شاهدا الا من نفسي انا يا رب اللي اشهد على نفسي انت ايوه يا رب انا ما اقبلش ده مصير فيختم على لسانه خير، ويحصل اللي ربنا قاله حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم إيه اللي هيشهد عليا اللي هيشهد عليك عينيك عينيا لا يا رب كله اللي عينيا كله اللي عينيا ده كانت اللقطة الواحدة في فيلم ولا في تمثيلية ب 16 صورة عشان الصورة تفضل متحركة على طول يحركوا 16 صورة ورا بعض يعني اللقطة الواحدة ب 16 معصية يعني تخيل في قد ايه وتتفرج على ايه وعمل ايه وعندي جابت ايه كله يا رب اللي عينيا كل يا رب تشهد عليه عينيه بعد كده عايز مين يشهد عليك ودانك لا يا رب كله اللوداني يا رب اللوداني يا رب ده انا قعدت 15 سنه اسمع اغاني ده انا قعدت 15 سنه ما بنامش غير على اغاني ودانا هتشهد عليا دي المصيبه هقول ايه تشهد عليه ودانه وهو بينهار امام شهاده جسمه عن كنا كنت اناضل بعد كده ايه اللي هيشهد عليك اللي هيشهد عليك قلبك قلبي لا يا رب كله اللي قلبي يا رب قلبي اللي انا خفت من اي حد الا من ربنا بيه اللي انا حبيت اي حد الا ربنا بيه اللي انا اللي انا حزنت على اي شيء الا على ديني بيه ويشهد عليه قلبه عايز مين يشهد عليك تاني لسانك كله لسان يا رب ده كلمة واحدة بيهوي بيها العبد في النار سبعين خريف لساني لا يا رب يشهد عليه لسانه عايز مين تاني يشهد عليك عايز ايه تاني يشهد عليك كل عضو عصيت ربنا بيه يشهد عليه تخيلوا يا اخواني ساعة ما بينتهي مشهد شهادة الاعضاء عليه وهو وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا انتوا ده انتوا اللي هتتعذبوا ده انتوا اللي النار دي معمولة عشانكم لما شهدتم علينا مشهد انسان بينهار وهو بيكلم جسمه وهو مش عارف ان جسمه ده كان اجهزة مراقبة بتراقبه واجهزة تسجيل بتسجل عليه كل لمسة لمستها ايديه كل لمسة لمسها جسمه محطوطة على memory كل نظرة نظرتها عينيه محطوطة على memory كل حاجة copy paste زي ما اتعملت بالظبط وفي النهاية خذوه فغلوه ياخدوني فين يا رب ياخدوني هنا ده ايه ده ازاي ينظرون من طرف خفي ياخدوني هنا يا رب يا رب ده انا كان عود كبريت يا رب لو هو مطفي لسه مطفي الملمس صابعي بيعمل التهاب في صابعي اقعد اسبوع احط مراهم ضد الالتهاب وضد الحروق فين يا هنا يا رب يا رب ده انا يا رب انا انا ما كنتش اقدر استحمل نار الدنيا اصلا يا رب ياخدوني فين يا رب ياخدوني هنا يا رب ده انا بني ادم ده انا حتة لحم ودم صغيرة اتعذب هنا ازاي يا رب خذوه فغلوه لانه ما عرفش هو بيعصي مين ما عرفش مقام مين ساعة ما بيبدأ الحساب يا اخواني ساعة بداية الحساب مشاهد كتير قوي سبحان الله العظيم من ضمن المشاهد اللي موجودة في السنة مشاهد غريبة جدا مش كل المشاهد مشاهد عذاب في مشاهد نعيم بس غريبة قوي في مشهد للأخير آخر واحد بيعدي من على الصراط مشهد رغم كل الأحداث الخطيرة اللي حصلت في الحديث إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحكي الحديث وهو بيضحك لأنه مشهد يضحك خدوا بالكم يا جماعة النبي وصف آخر واحد بيعدي من على الصراط وفي حديث تاني آخر واحد بيخرج من النار ده غير ده آخر واحد بيعدي من على الصراط اللي هنتكلم عنه الوقت ده اللي موقعش في جهنم ده اخر واحد دخل الجنة بدون ما يقع في جهنم انما اخر واحد خرج من خرج من النار ده ده والعياذ بالله من اللي وقعوا في جهنم على الصراط النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لك اخر من يدخل الجنة الاخير الراجل ده قعد يعدي من على الصراط قعد يعدي لحد لما عدى اول ما خلص تعدية وطلع على القنطره بقى بعد الصراط اللي هو القنطرة الثانية الصراط والقنطرة الاولى طلع على القنطرة الثانية بتاعت حقوق العباد يقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين الكلمة دي تفهمك ان الراجل ده ما كانش عارف ان في حاجة اسمها جنة الراجل ده معتقد ان قمة النجاة انه ما يقعش في النار مش عارف ان في حاجة اسمها جنة هو معتقد انها كده خلصت الحمد لله يا رب ولما يقول اعطاني ما لم يعطي احدا يبقى معناه ان الراجل ده دخل بعد ما يوم القيامه خلص يعني كان كل اللي عدوا الصراط دخلوا الجنه خلاص الراجل ده دخل ما لقاش حد ولو بص وراه كل اللي وراه وقعوا في النار ده اخر واحد عرف يعدي بدون ما يقع يبقى الراجل ده لا قدامه حد ولا وراه حد الراجل ده يعني عشان واحد يعدي الصراط بعد ما يكون الكل دخل الجنه ده قعد قد ايه يعدي من على الصراط الصراط مش ماسوره ميه على المحيط الاطلنطي الصراط ده اكبر من الشمس الشمس دي حجر من احجار جهنم متخيل حجم جهنم فانت متخيل الصراط اللي بيعدي من على ظهرها فانت متخيل الراجل ده زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصفه تسفعه النار مره ويكبو مره الراجل ده قعد بكل معصيه عملها يقع ويقوم في النهايه عدى من على الصراط فاول ما بص كده الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين الحمد لله يا رب خلاص يتساب شوية بعد كده ربنا يخلق له شجرة ونبع مية شجرة ونبع فالراجل يبص على الشجرة ايه ده ايه المنظر المذهل ده يا رب ادنيني منها يا رب خدوا بالكم الشجرة اللي ذهلته ده شجرة بره الجنة امال شجر الجنة شكله ايه ده الشجرة اللي بره الجنة بحرة قلبه ده كل ده يا جماعة الاشجار اللي بره دي بره الجنة امال اللي جوه الجنة شكلها ايه فربنا يدنيه منها يفضل يشرب من المية ويستظل بالشجرة شوية بعد فترة ربنا يخلق له شجرة تانية اجمل ونبع اجمل فيبص ايه ده ايه المنظر المذهل ده ادنيني منها يا رب الواحد لما بيقرا ده يا جماعه يقول قدره ربنا على خلق درجات من النعيم الجنه اللي قبلها ذهلته لما شاف اللي بعدها نسى اللي هو فيه يعني ربنا يقدر يخلق طبقات نعيم قد ايه ربنا يقدر يخلق درجات نعيم قد ايه سبحان الله العظيم امال اللي جوه الجنه بقى يا جماعه فربنا يودنيه من الثانيه بعد شوية ربنا يخلق له شجرة ونبع على باب الجنة بقى وباب الجنة مقفول ما هو شايف اللي جوه على باب الجنة فيقوم يا رب أدنيني منها يا رب فلما يستظل تحتها يقوم قاعد شوية كده يبدأ يسمع أصوات جاية من وراء أبواب الجنة أصوات ألحان الجنة ومعازف الجنة وفرحات أهل الجنة حاجة حاجة تجنن بقى ده أنت مش قاعد جنب حفلة في في يعني مثلا فيلا في الماريوتيل ولا في أي حتة لناس بقى من أكبر رجال أعمال مصر و- وأصوات ضحكاتهم وأنت قاعد تسمع إيه ده هو إيه البهجة اللي جوه دي لو أنا أعرف أدخل جوه المكان ده يا جماعة ده سمع أصوات أهل الجنة رجال ونساء الجنة أنت متخيل سمع غناء الحور اللي في الجنة فمش شايف يا رب أدخلني الجنة يا رب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بي- بي- بيحكي هذا الموقف النبي بيضحك عليه الصلاة والسلام والله يقول له ما يصريني منك يا ابن آدم هو طلبات بني آدم بتخلص الراجل ده لما يدخل الجنة ياخد ايه انا مش هقول لك ده لما يدخل الجنة ياخد ايه ده ده اخر واحد ما وقعش في النار امال الحديث بتاع اخر واحد وقع في النار اخر واحد خرج من النار يعني تخيل بعد الف سنة الفين سنة بعد ما اهل الجنة دخلوا الجنة مثلا بخمس تلاف سنة ده لسه جاي يخبط على الباب بقى ده لسه خارج من النار الله اعلم هيمكث في النار قد ايه ربنا يقول له اما ترضى ان يكون لك قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا سيدنا سليمان مثلا ولا مين يعني معقولة يا رب يا تهزأ بي وأنت رب العالمين بيقول لربنا كده يا رب أتسخر مني وأنت رب العالمين الراجل مش مصدق ربنا يقول له ومثله قال له أتسخر مني وأنت رب العالمين ومثله أتسخر مني يا رب ومثله يا رب ومثله ومثله وعشرة أمثاله ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك يا رب ده لمين ده للي قعد له عشر تلاف سنة في جهنم وخرج امال ساعتها انا متخيل ساعتها ان هو مش هيفرح بالجنة انا متخيل ساعتها انه هيبكي من الالم والندم وتأنيب الضمير ان اله بالرحمة دي عصى كل المعاصي دي واتجرأ عليه كل الجرأة دي وارتكب في حقه كل الجرائم دي ده ده الاخير بعد ما دخل النار امال اللي ما دخلش النار اصلا ده يبقى نعيمه عند ربنا قد ايه سبحان الله يا اخواني مشاهد الدار الاخرة في القرآن والسنة لما بتيجي تجمعها تلاقي في لحظة كده اللي هي اللحظة الفاصلة ما بين التجهيز للحساب وما بين بداية الحساب لحظة مجيء أربع حاجات مجيء الجنة مجيء النار مجيء الملائكة مجيء الله سبحانه وتعالى مجيء النار والجنة والملائكة ومجيء الله مجيء النار متخيل النار اللي أقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف ابيضت وألف اسودت يعني أكبر حريقة على وجه الأرض محتاجة 3000 سنة يوقد عليها عشان توصل لنار جهنم تخيل أنت بقى يبقى شكلها إيه النار دي مخلوق كائن حي لما ربنا يقولك إنها ترمي بشرر مش بيطلع منها شرر ترمي ده بني آدم بي- بيحدف ده بني آدم بيرمي لما النار جهنم تتكلم تكلم ربنا تقول له هل من مزيد يبقى وقع في القلوب شكله ايه طب لما تيجي الجنة بقى شفت شفت الفنادق السبع نجوم من بره شفت القرى السياحية من بره شفت افخم قصور لملوك وامراء من بره القرى السياحية العالمية بيصرفوا عشرات الملايين على منظرها من بره عشان بس تخطف قلب اللي بيبص عليها من بره تخيل الجنة من بره دي شكلها ايه تخيل الملائكة بالاعداد بتاعتهم صفا صفا شكلها ايه ومجيء الله زي لحظة ولله المثل الأعلى لما ال- المحبوس في القفص المتهم في القضية يدخل القاضي يقعد محكمة بدأ الحساب وبدأت المحاكمة دي مشاهد يا إخواني ده بعض مشاهد من الدار الآخرة دي بعض مشاهد من مليارات المشاهد اللي القرآن والسنة وصفوها أعظم وصف وأخطر وصف عشان قلوبنا ما تبقاش خارج نطاق الخدمة عشان قلوبنا ما تعيش وانت فاصل شحن عشان قلوبنا ما تتظبطش على الطيران واحنا بنسمع وكأننا مش سامعين التوبة الوقت عادت عملية صعبة جدا التوبة الوقت عادت عايزة أبطال التوبة الوقت عادت عايزة رجالة زي ما قلنا اللي, اللي مسح العربية عشان ما يغنيش في حفلة واللي وقف بعربية فول في رمسيس عشان ما يغنيش في حفلة واللي عمل كل حاجة عشان لا يعود الى المعصية تاني معصية الوقت عايزة قلوب مشحونة تاخد قرارات جريئة عشان يبقى وجهتنا هي ربنا سبحانه وتعالى
الله أكبر
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع, وإليك يرجع الأمر كله إخواني وأحبابي يعني نور عيننا في الله ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيك وربنا يستعملكم جميعا لنصر الدين في الأرض والواحد بيقول مرة تانية والله أشهد الله أني أحبكم في الله يعني إخواننا وأخواتنا الأفاضل الكرام اخر مشهد نختم بيه مشهد غريب جدا يا جماعة حسيت بيه الاسبوع اللي فات لأول مرة يعني سبحان الله العظيم نتيجة بعض احوال الملتزمين اللي الواحد للأسف لما بيطلع عليها بيحس بجراح في قلبه مشهد ملتزمون على جبل الاعراف ملتزمون المفروض ان جبل الاعراف ده تصور كتير جدا مننا جبل الاعراف ده يا جماعه بتاع مين جبل الاعراف ده بتاع اللي عصى ربنا كتير وقطع ربنا برضه فيجي يوم القيامه يلاقي نفسه لا في الجنه ولا في النار يجي ساعه تطاير الصحف يلاقي نفسه لا خد صحيفته بايد يمين ولا بايد شمال يجي ساعه وزن الاعمال يلاقي نفسه لا كفه حسنات طبت ولا كفه سيئات طبت يجي يلاقي نفسه لا بيقولها قوم اقرأوا كتابيه ولا يا ليتني لم اوت كتابيه يجي يوم القيامه يلاقي نفسه الناس بتروح الجنه وبتروح النار ويوم القيامه بيخلص وهو واقف على جبل الاعراف فده في تصورنا الاعراف يا اخوانا الواحد لما بيتدبر في احوال ناس كانوا بيظنوا نفسهم ملتزمين في الدنيا يوم القيامة بيحصل فيهم ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يا جماعة مين اللي بيعمل حسنات قد الجبال غير اللي بيتسموا ملتزمين وملتزمات مين يا اخوانا اللي بيعمل حسنات قد الجبال غير اللي بيتسموا كده وفي النهاية يجعلها الله هباء منثورا كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الحديث الثاني لما ناس بتقع من على الصراط واخوانهم يعدوا فيقفوا يقولوا يا رب اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا لسه كنت في سفر في عزاء لاخ من اخواني في اسكندرية الاخ اللي طالع معايا يوصلني بيقول لي انا جاي بنية وكانوا يعملون معنا ان الواحد يبقى وسط الناس الملتزمة قلت سبحان الله فعلا الموقف رهيب يا جماعة واحد كان بيصلي ويصوم ويعمل وضمير الماضي المستمر كمان يعني ياما اشتغل ووسط الصحبة الملتزمة وفي النهاية لاقي نفسه قاع من على الصراط عارفين ليه يا جماعة لان في ناس فاكرة ان الدين صلاة وصوم لان في ناس بتتعامل مع الالتزام بنظرة سطحية يا اخوانا انا قلت لكم في اول الدرس احنا عايزين نقلة يا جماعة مش هينفع نفضل كده فيما يرى للناس نعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى للناس مش هينفع الوضع ده خطر يا جماعة ما انتش عارف انت هتموت على ايه على الحالة اللي انت كنت فيها وانت في بيت ربنا ولا على الحالة اللي انت كنت فيها وانت بعيد عن الناس ولا يعلم عنك احد الا الله ما انتش عارفة انت هتقابل ربنا على انهي حالة يا اخوانا لازم نستيقظ يا جماعة لازم تستيقظ قلوبنا عشان كده يعني في حاجة مهمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى هنعملها بعد الدرس الليلة بإذن الله قضية ان احنا عايزين نقلة في كذا حاجة عايزين نقلة في الاخوة نقلة لما كنا في معسكر دمياط الجديدة معسكر حب في حب والاسم مقصود مقصود ان المعنى ده يوصل قلت لهم يا اخوانا علاقتنا ببعض دي مستقبل لينا مستقبل لقدام صحبتك بملتزم مجتهد هتقلب حياتك وصحبتك ببنت ملتزمة مجتهدة هتغير حياتك عشان كده انك تخرج من الدرس من غير صحبة يا ابني ده انت مسكين يا ابني يا ابني ده انت غلبان يا اخوانا انا جربت ايام ما كنت طالب في الكلية جربت يعني ايه انسان يعيش من غير صحبة عذاب ويعني ايه انسان يلاقي صاحب يسنده نقلة في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى عايزين نقلة في الأخوة عايزين نقلة في التعارف ما بين الإخوة وبعض وما بين الأخوات وبعض ما بين الشباب وبعض وما بين البنات وبعض إن إحنا ننقل نقلة في العلاقة ببعض اهل الدنيا يا جماعة قدروا قيمة كل حاجة اللي صف اول مارينا غير صف تاني واللي في قرية سياحية كبيرة غير اللي في قرية سياحية صغيرة واللي متر على الجامعة غير المتر في, في, في توريل غير المتر في طلقة يا جماعة اهل الدنيا قدروا قيمة كل حاجة لازم نقدر قيمة الدين نقدر قيمة الحاجات التي لا تقدر بثمن في الدين الصحبة التعارف انك تبقى عارف اخوانك عارف الناس تبقى ليك حد يا ابني لو غبت يسأل عنك لو وقعت يسأل عنك لو ماشي في الشارع مرة مهموم ياخدك يحضنك ويقول لك مالك يبقى ليك حد لو جيت تقع في معصية في وسط الاسبوع تتصل بيه وتقول له تعالى الحقني يبقى ليك حد عايز تقوم ليل تشجعوا بعض فيه يبقى ليك حد عايز تزور مقابر تاخد ايدك في ايده الاوائل على الكليات بيذاكروا مع بعض ليه عرفوا قيمة بعض عرفوا قيمة الصحبة احنا مش عارفين نستثمر صحبة بعض في الطريق للجنة عشان كده احنا عايزين نقلة نقلة في الاخوة اوعوا تفتكروا يا اخواني اوعوا تفتكروا ان هدف ان احنا نلتقي مع بعض ان انا اقول لشاب داخل جديد سيب البنت يا ابني او ان انا اقول لبنت لابسه مثلا نقاب وحاطه كحل من تحت البتاع في عينيها اقول لها حرام عليكي خلي النقاب ده يا اخوانا الهدف مش معصيه تتساب الهدف انك تدي حياتك لربنا عايزين نعلق نعلي سقف الدين بتاعنا عايزين نعلي سقف علاقتنا بملك الملوك عايزين ندخل في الدين صح لما ام مصعب بن عمير شافت ابنها مصعب بعد التزامه بعد اسلامه ذهلت هو ده ابني ده, ده انا قاعده قدام عملاق مش قاعده قدام بني ادم لما ابو جهل شاف سعد بن معاذ بعد اسلامه وبيطوف حوالين الكعبه وبيحسبه صاحبه صاحبه بتاع زمان ذهل فوجئ انه قدام عملاق مش قدام بتاع امبارح لما عكرمة بن أبي جهل واقف يدافع عن باب من أبواب مكة وخالد بن الوليد أنتيمه صاحب عمره صديق زمان داخل من نفس الباب عكرمة بيحسب صاحب عمره بتاع امبارح ذهل لما لقى نفسه قدام بطل من الأبطال الصحابة لما كانوا بيلتزموا كانوا بيتحولوا لنماذج من الأبطال يا جماعة ده ليه بيدخلوا على صحبة بيدخلوا على بيئة بيدخلوا بينطلقوا في بيئة الدين عايزين يستفيدوا من كل واحد سبقهم عايزين نعمل بيئة زي ديت هنا عايزين نعمل بيئة ايمان توصلنا لربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم يا شباب هدف الدرس ده مش ان احنا الناس اللي بفضل الله انا شايف الدرس قدامي يعني شباب بفضله مني اللي جاي مقبل واخوة او يعني ملتحين يعني وبنات يا جماعة هدف الدرس ده مش انتم مش انتم قال لا ده انا لسه جديد اهو والله كنت عامل امبارح فرزاتشي لو كنت تشوفني كنت هتتجنن كنتش هتصدق نفسك وانا لو كنت تشوفني امبارح وانا ماشي مع الاخت فلانة قاعدين نجاهد في سبيل الله مع بعض كنت مش هتتخيل ان انا انت شايفني الوقت بس كويس يا ابني مش انتم الدرس ده معمول يا جماعة انت يا ابني فايق انت يا ابني فايق ورجليك جابتك لبيت ربنا انت يا ابني فايق وجاي تسمع كلمتين يمكن تلاقي كلمة توصلك لربنا يا اخوانا الدرس ده معمول للغرقى للبنات اللي بتغرق والشباب اللي بيغرق طب دول نجيبهم منين دول انتوا اللي هتجيبوهم احنا طول الاسبوع شغالين عليهم وبنجيبهم هنا نحضنهم وسطنا هم ينشطونا واحنا نديهم خبرة ولو يوم سبقناهم في الطريق فيه ونبقى بيئة ايمان ونغير معالم معصية ربنا للنهار في البلد اللي احنا عايشين فيها يا اخوانا مفروض ان احنا نخبط بعض واحنا داخلين نكلم شباب القهاوي نخبط في بعض واحنا داخلين ساحات الجامعة نخبط في بعض واحنا بنكلم الشباب على المشاية واحنا بنوقف مفروض ان احنا يا جماعة وظيفتنا طول الاسبوع ان كل واحد منكم وكل بنت من بناتنا شغال على اتنين من اصحابك الغير ملتزمين او اتنين من الشباب الغير ملتزمين او انت شغالة على بنتين من اللي كل واحدة منهم فاتنا الف شاب الف شاب على النت وفي الجامعة وفي النادي وظيفتنا ان احنا شغالين طول الاسبوع في الدعوة وبنيجي هنا كلنا بقى مع بعض تبقى بوتقة في التربية بقى مع بعض سواء في الدرس او بعد الدرس عشان كده يا اخواني في الله عشان الموضوع يبقى جد هنبدأ فكرة النهاردة هتبقى فكرة بإذن الله بإذن الله اللي هيستفيد منها صح هتبقى فتح في حياته اللي هيقعد فيها بهذا اللي هو حر فكرة عواميد المسجد بعد الدرس يعني بعد ما نصلي العشاء هتلاقي عند النساء وعند الرجال دكتور احمد عبد المنعم مثلا عند عمود ده راجل دكتور في كليه الطب وما شاء الله كتاب الله مفسر لكتاب الله ما شاء الله دكتور احمد سيف عند عمود هو في الدنيا جراحه وادمويه بس هو في الدين مربي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى وراجل له فكر هتلاقي دكتور محمد جوده ربنا يحفظه يا رب يعني هتلاقي باشمهندس علي هتلاقي هتلاقي ناس كتير يا اخواني يعني هتلاقي بفضل ومنه الله كذا عمود لناس سابقين معظمنا وحتى لو مش سابقينك حتى لو انت اخ مستواك عالي جدا و و و وهتلاقوا فوق عند البنات باذن الله برضو كذا عمود لاخت من اخواتكم وظيفه اللي هيقود العمود ايه يعني الاخوه اللي هنا مثلا يبقى ملمومين هنا الاخوه اللي هنا هنا الاخوه اللي ورا كل واحد بقى ونصيبه وظيفته انه هيدير حاجتين الحاجه الاولانيه جلسه تعارف انساني انا عايز اعرف يا ابني انت مين انا عايز اعرف مشاكلك ايه انا عايز اسمعك ولو دقيقه اعرفك انا عايز اعرف انت بتعمل ايه في الدين انا عايز اعرف انت ساكن فين انا عايز اعرفك انت اخويا انت حبيبي انت سندي في الدنيا دي انت اللي هتشفع لي عند ربنا لو دخلت الجنة قبلي وانا اللي هشفع لك عند ربنا لو دخلت الجنة قبلك يا ابني العلاقة اللي بيننا وبين بعض المفروض ندخل في دم بعض نتعارف كل واحد يطرطق ودانه ويعرف اخوانه وبعد كده نشوف مين اللي يعرف يقول اسماء اخوانه ندخل في دم بعض بقى بجد ولما تشوف واحد وشه منور كده في القعده تروح له بعدها انا عايز اتعرف عليك خليك جريء يا ابني خليك راجل خليك راجل يا ابني طب والهدف التاني للقعدة افتح لي قلبك بقى واحنا قاعدين مع بعض كده مجموعة بتاع الدكتور احمد او باشمهندس علي او دكتور محمد او دكتور مصطفى او او المجموعة بتاعت اخواتنا نفتح قلوبنا لبعض بقى واحد يقول انا عندي مشكلة يا جماعة انا ملتزم بس انا يا جماعة انا واقع في في العار السري انا مش قادر اسيبها اعمل ايه او انا واقع في معصية سر واحد يقول يا جماعة انا تبت بس انا في علاقة عاطفية قديمة اعمل ايه واحد يقول انا يا جماعة بعاني من فراغ انا مش عارف اعمل ايه انا التزمت اعمل ايه بقى ايه اللي اعمله انا عايز اوصل لربنا بس مش عارف تلاقي اخوانك بيحضنوك تلاقي الاخ اللي سبقك بسنين وهو الوقت داعية بفضله ومنة الله سبحانه وتعالى ويعني منهم من يؤلف كتب ومنهم من بفضله ومنة الله يعني ناس ما شاء الله ناس مش قليلة بفضله ومنة الله سبحانه وتعالى منهم اللي معاه اجازة في القراءات العشر و و وبيطلب علم التفسير و هتلاقي اخوانك يبدأوا ياخدوا بايديك عشان كده يا جماعة يا اخوانا مش عايزين نخرج من المأدبة دي بلا حمص مش عايزين نخرج من المولد بلا حمص عايزين نخرج النهاردة مع بعض انا بعد العشاء مباشرة ان شاء الله يعني هتابع بقى مسألة العواميد عند الرجال عند النساء اخواتنا في خير امة ربنا يحفظهم بيعملوا العواميد بتاعتهم العمود وظيفته حاجتين التعارف التعارف اللي هيقوده طبعا قائد المجموعة او قائدة المجموعة التعارف الانساني والديني والدنيوي والحاجة التانية افتح لي قلبك بقى نبدأ نتعرف على بعض ما حدش يا عم هم من حد حدش احسن من حد بس ناخد ايدنا بيد بعض يا جماعة ادخلوا في حياة بعض يا اخوانا مش بعد الدرس الاقي الاخ جاي لي اه انا عايزك في دقيقتين وده جاي لي انا عايزك في ثلاث دقايق وده جاي لي انا عايز اقول لك حاجه وده جاي لي انا عندي مشكله لازم نقعد مع بعض يا ابني طب وبعدين طب انت هتجيبني ليه طب هتجيبني بكره منين طب هتجيبني بعده منين طب هجيبني يا اخوانا بلاش عقدة ال ال الاعتمادية النفسية اللي عندنا دي انا معاكم وحياتي كلها رسالتها ان كل شاب عايز يتوب وكل اخ عايز يطلع وكل غير مسلم عايز يسلم دول ثلاث حاجات انا عايش حياتي عشانهم ولكن انتوا يا جماعة وسطكم كنوز والله العظيم الدرس ده قاعد فيه كنوز انا عيني قاعدة تقع على كنوز كنوز من اخر الدرس اهو باشمهندس احمد سلطان دكتور خالد يعني كنوز ما شاء الله بالله يا ابني اعرفوا الكنوز اللي قاعده دي ما تطلعوش من ما شاء الله اخوه بقالها سنين واخوه شغاله في الدعوه واخوه عامله جمعيات خيريه واخوه عامله انشطه دعويه واخوه بتطلب علم واخوه بتدي علم واخوه بتدي اجازات وتطلع انت زي ما دخلت درس سخنت بكره برد كل حاجه راحت لا يبقى كلام فارغ يبقى احنا خونه وانا لو قلت لك ان الدرس اللي سهرته الدرس يبقى انا خاين لدين الله يبقى انا خاين من الخونه لو انا قلت لك ان القضيه قضيه درس يبقى قضيه واحد سخن وبرد يا ابني القضيه قضيه تغيير حقيقي عشان كده باذن الله سبحانه وتعالى العواميد حاجات مهمه بقى وجميله بس نقولها بسرعه احنا تعودناكم ان كل يوم اربع في حاجه الاربع اللي فات كان معسكر حب في حب في دمياط الجديده الاربع اللي قبله كان ايه كان الرحله النيليه صح الاربع الجاي ان شاء الله باذن الله هيكون يوم 14 في الشهر العربي يعني خدوا بالكم 13 و14 و15 3 و4 وايه خميس عايزين بقى في كل مسجد في كل حتة في كل سيكشن في الجامعة يتعلق ورقة 13 و14 و15 3 و4 وخميس يتعلق رسائل محمول تتبعت يا جماعة نقوم قضية العبادة شوية اشتغلوا يا ابني انتوا دعاء يا ابني انتوا اكتر ناس مستيقظة في الليلة اللي بره دي يعني انت بره ده في رقبتك ما تقوليش انا جديد وانا قديم ما تقوليش انا عندي فطور ولا انا عندي مشكلة يا ابني انتوا باذن الله احسن خامة موجودة في معظم الناس اللي بره يبقى المفروض انت اللي تشتغل على اللي بره ما تستقلش دورك ما تستقلش قيمتك انت اهم مما تتخيل انت كلمة ممكن تقلب حياة واحد بره احنا معانا شاب تزوج اربع مرات عرف بسبب سيدي تب الى الله واحد شاعر ربط نفسه في عمود المسجد سنة لحد ما حفظ القرآن بسبب كلمة وعظية يا جماعة شاب علماني بسبب مقطع ثلاث دقايق ونص واحد شيره له على النت التزم والوقت ما شاء الله بقى بيدعو الى الله في الجامعة بتاعته في القاهرة يا جماعة ما تستقلوش بكلمة تقولوها تستقلوش بسديد الدوم ما تستقلوش بورق ويتوا الله الموقع تاني موقع اسلامي بفضل من الله من اكبر اساليب انتشاره ال الكلمة اللي كانت بتتكتب عن عنه في الورق الدعوة اللي بيتوزع يعني ما تستقلش بورقة ما تستقلش بحاجة انت دورك مهم وتقدر تعمل كتير يوم الاربع الجاي ان شاء الله هيبقى يوم 14 في الشهر العربي هنبقى صايمين ان شاء الله نتقابل هنا في المسجد الساعة 3 العصر زي ما عودناكم في الاربعات اللي فاتت هيقف آآ آآ الاخ اسلام والاخ كرم ربنا يحفظهم على باب المسجد ربنا يبارك فيهم عشان ياخدوا اسماء اللي عايز يجي معانا في هذا اليوم هنطلع على مكان تدبر خلوي نبدأ نتكلم في التدبر في خلق الله بقى مكان جميل قوي بفضل ومنة الله هنبقى صايمين وهنيجي هنا على المسجد بعدها عشان نفطر مع بعض او نفطر في المكان اللي احنا هنتدبر فيه يعني نفطر مع بعض افطار جماعي باذن الله ونتعرف على بعض كده ويبقى يوم جميل ورقراق هيبقى الساعة 3 العصر اللي عايز يسجل اسمه يسجل اسمه بره على باب المسجد واللي كما عودناكم الرقم الثابت للي عايز العمرة التربوية للي عايز يشترك في اي معسكر للي عايز يجي معانا في اي نشاط الرقم الثابت صفر مية تسعة تلاتة سبعة صفر سبعة تلاتة تلاتة خلاص وممكن تاخدوه من كرم واسلام على باب المسجد خلاص يا جماعة يبقى ده يوم الايه ده يوم الاربع الجاي اخوانكم في شبكة الطريق الى الله منورينا هنا مجلس الادارة كله ربنا يحفظهم دكتور احمد واستاذ مصطفى وابو معاذ وربنا يبارك فيهم عاملين دورة مونتاج طبعا المونتاج ده من اكتر الوسائل الفنية يعني الشاب اللي كان علماني وتاب الى الله بسبب مقطع 3 دقايق ونص ده اسمه مونتاج انك تاخد حلقة تعمل منها مقطع وتعمل عليه مؤثرات صوتية ومؤثرات بالصورة ده وبعد كده شاب يتفرج عليها يتأثر باذن الله جدا ده اسمه مونتاج اخواننا في شبكة الطريق الى الله عاملين دورة في تعليم المونتاج لمدة اسبوع على النت للشباب وللبنات للي عايزين يتعلموا حرفة يخدموا بها دين ربنا باذن الله وبعد كده من خلال شبكة الطريق الى الله بقى يعملوا حاجات في المنتجة في الدعوة الى الله ان شاء الله برضو على باب المسجد يسجل اسمه او اه اه او البنت بقى تسجل اسمها ازاي بقى بناتنا يسجلوا اسمهم ازاي يعني هم من خلال شبكة الطريق إلى الله على الصفحة الرسمية بإذن الله أي واحدة وأي واحد هيدخل الطريق إلى الله على الصفحة الرسمية هيلاقي الإعلان عن دورة المونتاج ديت ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم يا إخواني وأخواتنا في الله آه خلاص بقى الأسئلة بتاعت بقى الفطور والطاعة وابعدنا عن الطاعة ومش قادرة وأعمل إيه وأنا عندي مشكلة وأنا عندي مشكلة والكلام ده خلاص يا جماعة كل المشاكل دي بسبب إن الدين عندك عبارة عن درس بتسمع درس وتروح بيتك زي ما دخلت عايز يا ابني تنطلق عايز تركب طيارة في طريق الدين اشتركوا معانا يا شباب ويا بنات وزي ما بقول لك القيمة مش ان الشيخ محمد يعقوب قاعد على عمود الشيخ محمد حسان قاعد على عمود تاني الشيخ ابو اسحاق الحيواني قاعد على عمود تالت يا جماعة فوقوا يا جماعة فوقوا يا جماعة خلونا ندخل الدين صح ونمشي صح ال... يعني اخواننا الدعاء الى الله واخواتنا الفاضلات الكريمات اللي ماسكين هذه العواميد وانا ابقى موجود في المسجد طبعا لحد ما تخلص خالص ابقى يعني بعث وسطها كده ان شاء الله عشان نتعرف على بعض صح ونفتح قلوبنا لبعض صح اللي هيعمل كده ان شاء الله واللي هيمشي على الروشتة دي واللي هيمشي على خط السير ده ربنا ان شاء الله باذن الله يبشر لان هو باذن الله بيستعد لرمضان فعلا اخطر استعداد بصحبة جديدة صحبة نشيطة تاخد ايدها ناخد ايدنا في ايد بعض وننطلق الى الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اصلح قلوبنا يا رب اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك يا رب اللهم قد كثرت الفتن اللهم قد كثرت الذنوب اللهم قد كثرت النكت السوداء على القلوب اللهم لا أمل لنا إلا فيك اللهم أنر قلوبنا بنورك اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك اللهم املأ قلوبنا بالحب فيك وبحبك يا رب العالمين اللهم قو في رضاك عزمنا اللهم أقمنا على مرادك منا اللهم أيقظ قلوبنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم يا ربنا ارزقنا حسن الاستعداد لرمضان اللهم يا ربنا بارك لنا في كل ساعة من أوقاتنا في كل ساعة من أعمارنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا من ذنوب الليل والنهار يا رب اللهم أغثنا يا رب اللهم إنك ترى ما نحن فيه من الفتن وترى ما نحن فيه من الشهوات اللهم إن شياطين الإنس والجن اللهم إن شياطين الإنس والجن قد أحاطوا بالشباب وأحاطوا بالفتيات ولا أمل لنا إلا فيك يا رب ثبتنا على دينك حتى نلقاك أنر قلوبنا بنورك قو في رضاك عزمنا لا نهلك وأنت رجاؤنا لا نضيع وأنت مولانا لا نضل وأنت هادينا حبب إلى قلوبنا تلاوة القرآن اجعلنا لك صوامين اجعلنا لك قوامين اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك شكارين اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك واملأ قلوبنا يقينا فيك وثقة بك وإخباتا لك يا رب العالمين اللهم اهدي شبابنا واهدي فتياتنا واهدي إخواننا وأخواتنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم انصر بنا الإسلام اللهم انصر بنا الإسلام يا رب العالمين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والعواميد هتبدأ فور صلاة العشاء مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى